بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين وقف دماغك معلش في موضوع غريب برضه النهارده كله غريب في غريب وقف دماغك stop thinking this way ساعات يا جماعه مشكلتنا تبقى ان احنا بنفكر بطريقه غلط ودي واضحه قوي في التعامل مع السياسه بالذات وفي التعامل مع المشاكل عموما ساعات في التعامل مع أقرب الناس تكون بتفكر غلط أنت طريقة تفكيرك كلها غلط أنت متبرمج غلط فلازم إيه توقف دماغك شوي هنشوفها إزاي لأن هي المشكلة دايما هنا إن المخ مش راضي يسكت ساعات يكون قلقان قوي ساعات يكون بيقول لك انت وحش قوي ساعات يكون مركز على الخطايا ساعات يكون مركز على عيوب الناس ساعات يكون مركز على الماضي زياده ساعات يكون مركز على المستقبل زياده كل ده غلط كل ده مش هو اللي ربنا عاوزه فبتبقى اصعب حاجه واهم حاجه ازاي اوقف مخي عشان افكر صح او عشان ربنا يكلمني لان انا مش عارف اسمع ربنا من كتر الوش اللي في دماغي ده اللي هنتكلم فيه كده في كم نقطة أتمنى تكون عملية الأول فكرة إن ربنا بيتابع تفكيرنا أو يهمه طريقة التفكير دي باينة في كذا كلمة مثلا في مرقس اتنين ربنا يسوع له تعبير كده يورينا قد إيه بيستغلطنا في طريقة التفكير مش في الكلام بس ولا في التصرف هي دايما الغلط بيبقى واضح في الكلام أو في التصرف ربنا قال لمجموعة من الفريسيين لماذا تفكرون بهذا في قلوبكم ما حدش قال حاجة إنما هم في دماغهم فكروا قالوا كيف يقدر هذا أن يغفر الخطايا من يغفر الخطايا إلا الله وحده لما قال للمفلوج مغفور لك خطاياك طريقة تفكيرهم إيه إن هم دانوا المسيح وقالوا منين يقول كده لو هم بسطة شوية كانوا ممكن يفكروا بطريقة تانية يا بخته خد غفران خطايا فاهمين ازاي؟ عارفين زي ايه يا جماعة؟ ده لكم كتسبيح عشان تفهموا يعني ايه واحد بيفكر غلط. ناس قاعدة عند مكتب الاعتراف، دخل واحد خد نص ساعة طول. فتلاقي اتنين قاعدين جنب بعض بيفكروا، واحد بيقول ده باين عليه عامل بلاوي. دي طريقة تفكير، والتاني بيفكر يقول ايه يا بخته ده تلاقيه اتغسل تمام وطالع كانه متعمد طريقتين تفكير فاهمين ازاي هما الاثنين كل واحد في دماغه واحد غيران منه لانه بيقدم توبه يمكن تبقى حلوه والتاني فكر بطريقه ده باين عليه عامل بلاوي فاهمين الفكره احنا ساعات نفكر كده لو واحد طيب واقف جنب المسيح اول ما المسيح قال مغفوره لك خطاياك كان المفروض يقول له يا بختك يا عم عقبالنا مش كده الباقيين فكروا بطريقه مين ده اللي يقول مغفوره لك خطاياك يطلع مين ده اللي بيغفر الخطايا فاهمين ازاي يبقى في برنامج ادانه بيحرك مجموعه من الناس وفي برنامج حب بيحرك مجموعه تانية في واحد بطبعه محب فلما يلاقي حد حصل له حاجه حلوه يفرح له فاهمين هو ده بيفكر بطريقه ماشيه مع روح الكتاب حد حصلت له حاجه حلوه سمع كلمه حلوه كل اللي جه في باله فرحان له يقول له يا بختك يا مبروك عليك وفي واحد تاني البرنامج اللي في دماغه ده بيعمل كده ازاي نفس المنظر مثلا في سمعان الشيخ في سمعان الفريسي دخلت الست الخاطئه مش كده وانهارت فتحت في العياط وقاعده تبكي وشعر راسها بتنشف الدموع اديكوا برنامجين تفكير سمعان ما اتكلمش بس قال في باله ايه ده لو كان نبي ده كان عارف مين اللي بتلمسه دي دي خطي يبقى دان المسيح ودان الست برنامج ادانه شوفوا الكنيسه بتفكر ازاي اللي محافظ منكم صلاه نص الليل الخدمه الثانيه أعطيني يا رب ينابيع دموع زي الست دي يبقى احنا بصين لها ايه بإعجاب ده برنامج تفكير مختلف أنا ببص لها أقول لها يا بختك عارفة تعيطي من قلبك وتبكي خطاياكي وسمعتي أحلى كلام من المسيح إيمانك خلصك يا بختك احنا هنقعد نقول لك خطية ومش خطية مع كلنا خطاة واضحة الفكرة يبقى في تفكير ماشي في اتجاه وتفكير ماشي في اتجاه تاني خالص التفكير التاني ده يضيع وده للأسف موجود في دماغنا كلنا بدرجات فكرة الإدانة أو فكرة إن أنا مركز على أخطاء الناس أو إن أنا بفكر في نفسي بس أو بفكر في الفلوس زيادة أو بفكر في المستقبل زيادة أو بفكر في الخطايا القديمة كل ده غلط كل ده عاوز ديليت يتمسح تصور كده لما يبقى عندك الكمبيوتر عاوز تنفضه كده يعني تشيل منه حاجات كتيرة قوي اه تراش كده يعني حاجات ملهاش لازمة هو ده اللي احنا عاوزين نعمله في دماغنا تبص تلاقي ايه الحكاية راقت قوي وبقى التفكير ماشي زي ما ربنا عاوزه هنشوف ازاي برضه تعبير تاني ربنا يسوع يقوله لنا ويفرق قوي معانا في فهمنا الحياة الروحية لما يقول الإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح والإنسان الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشر من فضلة القلب يتكلم الفم هنا مقصود بالقلب هنا يا جماعة الفكر كمان يعني الآباء يقولوا دايما في زمن المسيح كان الفكر والشعور داخلين على بعض فيقولوا كلمة القلب ويعتبروها كمان تعم موضوع الفكر أول رسالة أقولها لكم وقف دماغك عن فكر القلق أكيد الأسبوع اللي فات أديكوا شوية أفكار من اللي عدت على دماغنا كلنا لو الجماعة دول مسكوا هيحصل إيه نبتدي بقى نشتغل نفتح بقى الفايل ده ومش هنقفل يعني إيه طيب هيبقى في جزية طب والجزية دي هت... فلوسنا هتكفي طب وأي حد يدخل بيوتنا طب وهنركب عربيات ده زمان كانوا في اضطهاد المسيحيين ما يركبوهمش خيل فالخيل دلوقتي بقت عربيات يمكن ما يركبناش عربيات وبعدين لما كانوا يركبوا حمير يركبوه بالمقلوب طب هركب العربية بمقلوب و... وبعدين نقعد نفكر طيب وفي ناس هتعرف تسافر طب انا ما عنديش فرصة سفر طب لو سافرت أه هعرف اعيش طب هلاقي اصرف طب الفلوس اللي عندي هتكفي لو الشغل قفل لو كل البيزنس وقف لو ايه هو ده كله ده كل ده غلط كل التفكير اللي من النوع ده بكل بقى سككه طبعا ممكن واحد يقعد عشر ساعات في الشغلة دي كل ده غلط كل ده ضد إرادة الله خالص كل ده ماذا تريد يا رب أن أفعل الإجابة إيه وقف دماغك بتفكر غلط لماذا تفكر بهذا في قلبك ليه وانا رحت فين ليه وانت مالكش اب ولا ايه ليه هي سايبه ولا ايه انما انت ما بت- سايب دماغك بقى تمشي في القلق وممكن بقى الواحد يخترع افلام بقى ايه ده كل ده كل ده فكر بطال لكن ربنا بيقول ما تقلقوش يبقى احنا عندنا معركة مع دماغنا المشكلة مش بره المشكلة مش في السياسة المشكلة هنا لأن كل اللي بنفكر فيه ده ممكن ما يحصلش مش كده؟ طب بس هتبقى هدرت عشرات الساعات في خطايا القلق والفكر طب مش خسارة؟ ولو رجعتوا حياتكم كلها هتلاقوا ياما قلقنا من حاجات وما حصلتش مش كده؟ لكن للأسف كانت ضعف إيمان وكانت وقت ضايع وكان بيرجعنا لورا التفكير ده شوفوا مثلا في المزمور يقول ايه كثيرون يقولون لنفسي هو ده فكر القلق كثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص بإله يعني في أصوات بتقول ايه لا لا ربنا مش هيعمل حاجة المرة دي ربنا مش هيتدخل ربنا قاصد يعذب عياله سلا دي بقى اللي هي ايه فترة يعني صلاة صامتة أو تأمل أو دموع أو وبعد كده على طول قال له أنت يا رب أنت وناصري يعني فاء بقى فاء من قولت مفيش فايدة مفيش فايدة شكل ربنا سابنا فجأة قال له أنت يا رب طلع بره الفكر ده فمزمور تاني يقول حتى متى أجعل هموما في نفسي حزنا في قلبي كل يوم إلى متى يرتفع عدوي عليه الحقيقة يا داود انت عمره ما ارتفع عدوك عليك صحيح شاول بيجري وراك بس عمره ما طالك بالعكس انت شفت احلى ايام وانت بتنط من جبل لجبل وربنا بينقذك وفي الآخر هات لنا مرة مسكك ولا موتك ولا لمسك ولا قدر عليك أبدا وما تساول وانت اللي عشت يبقى انت اللي عامل ايه الهموم والأوهام الهموم أغلبها أوهام افتكروا القاعدة دي أغلب الهموم أوهام أو في مزمور ثالث يقول إيه ماذا يعطى وماذا يزاد بإزاء اللسان الغاش يعني إيه اللسان الغشاش اللي يجي يقول لك خربت باظت مفيش فايدة هيمسكه هيعمله ه- ماذا يعطى وماذا يزاد يعني عامل له إيه اللسان ده أسكته إزاي ده أرد عليه إزاي ده فاهمين إزاي لأنها فعلا بتبقى أصوات مزعجة فأول رسالة مفيدة وقف دماغك عن فكر القلق طبعا هتقول لي وقف ازاي هنقول في الاخر مجملا نوقف ازاي بس هي اهمها الصلاه لكن لو انت واخد بالك من دماغك هتلاقي ان مخك كتير قوي ماشي غلط افكار كتيره قوي ملهاش لازمه وخلي بالك اللي بتفكر فيه وانت صاحي وانت في عربيتك وانت في شغلك وانت في المطبخ بيكمل وانت نايم عشان كده الكوابيس زادت اليومين دول والمهدئات آه، كترت لانه ما هو اللي انت سرحان فيه طول اليوم بيسمع في الاخر وقت النوم وخلي بالك من حاجه تاني المخ ده بيتغذى بالحواس فلما تقعد تتفرج على ميدان التحرير كتير طبعا ده يشتغل قلق لما تقرا جرايد طبعا ده يكمل فاهمين ازاي اذا الانبوت اللي داخل ال- اللي بتسمعه واللي بتشوفه بيتخزن واللي بيتخزن بيكمل وكل ده ضد إرادة الله ماذا تريد يا رب أن أفعل الإجابة إيه يا ابني وقف دماغك لماذا تفكر بهذا في قلبك إيه الدوشة اللي في دماغك دي كل اللي بتفكر فيه ده غلط وقف دماغك عن صغر النفس فكر آخر ممكن يجي لبعض الناس أنا ربنا رافضني أنا ربنا مش هيقبلني أنا فيش حد بيحبني أنا بت... أنا مليش لازمة أنا اللي عملته ده مش ممكن يتصلح أنا هعيش وأموت ملياش رسالة أنا أصلي خربت الدنيا وبوظتها أنا يفضل واحد إيه ي- يكلكع في روحه كده ويهزق في نفسه والمخ بقى إيه ما بيسكتش وتلاقي فكرة تجيب فكرة وبعدين طبعا عدو الخير يجي يقعد يشد كرسي بقى ويقعد جنبك ده انت لقطة فيجيب لك بقى من زمان بقى ازاي ما يعني غلطت وازاي آه، فشلت وازاي الناس ما حبتكش في مرة و... ويلغي من صفحاتك اي حاجة عدلة يعني انت تاريخك مليان حاجات كويسة هو شال كل الكويس وطلع بس الايه كل الوحش ومركز عليه ويقلبه في دماغك كده ويعيد ويزيد يعني ده انت مره مش عارف عملت ايه وطلع ايه وحصل ايه و- وحد مسكك هزقك و- وقدام الناس و... وكل ده عشان تفضل في الاخر بعد نص ساعه طبعا لو اكتر من كده تبقى مصيبه تلاقي نفسك مش طايق نفسك ومش طايق حد ومش قادر تصلي وقرفان من العيشه كلها وحابب عليك تقول يا رب اموت ايه ده كل ده ماذا تريد يا رب ان افعل الاجابه ايه يا ابني وقف دماغك كل اللي بتقوله ده وهم الموضوع مش كده خالص اللي انت بتفكر فيه ده غلط خالص انا بحبك جدا انا قبلك زي ما انت انا كل الخطايا اللي عملتها اتشالت من زمان ومش موجوده خالص عن في الرصيد كله حلو انت عندي غالي وكبير ومهم و... إذا أنت مش سامع ده كله ومش بتفكر في ده كله لأن في فكر تاني مكلبش في دماغك. وتوصل بقى إيه؟ إن واحد يقول للناس ما أنا هسيب لكم البيت ما هو محدش قابلني، محدش قابلك. جبتها منين الفكرة دي؟ ده إحنا عمالين نفكر نرضيك إزاي وبنعمل للبدع عشان نريحك. وهو عشان عايش مع دماغه قال إيه في مرة يقول لك ما هو أنا محدش أصله قابلني فأنا هطفش بقى. شوفوا توصل لإيه؟ توصل لقرارات غريبة جدا و- ومفاجئة لأنه الواقع مش هو الحقيقة الفكر حاجة تاني المخ بيقدم له صورة مشوهة تماما هو عايش فيها عايش فيها مع نفسه يعني واحد من المشهورين اللي عاشوا الفكر ده يهوذا مثلا يهوذا طبعا كان عنده صغر نفس فظيع بعد العملة السوداء كان ممكن يفكر قد ايه المسيح كان بياخدني بالحضن كل شويه اكلني امبارح اللي بالكم بين الإعد... بين الانتحار وبين ال... ال... كان يوم امبارح بيحط اللقمه في بقي بيحبني بيحبني جدا مميزني عن بقيه اخواتي فطبيعي هيسامحني ده بقى ايه التفكير السليم انما صغر النفس انا خنته انا السبب في كل المشاكل انا اللي ضيعت الدنيا مش معقول حد هيحترمني ولا يحبني بعد كده انا استاهل اموت 100 مره انا انا بس وكملت بالانتحار لانه فكر مرفوض تلاقي ربنا لو كان طال يوشوشه في الوقت ده كان هيقول له ايه يا ابني ايه وقف دماغك كل اللي بتفكر فيه غلط انا عايزك تتوب انا قبلك انا بحبك انا ما اتغيرتش من ناحيتك يا سيدي أنا كده كده كنت هفدي الناس وهموت كده كده إنما هو مش بيسمع طبعا دي اللي حصلت فعلا لما لما راح لليهود يقول لهم ايه بيحاول يصلح الموقف اخطأت استلمت دما بريئا بس طول طبعا الناس ايه شياطين فقالوا ماذا علينا ان تأبصر يعني انت حر بس احنا ما خلاص في تراجع عن الاتفاق فهو راح للناس الغلط راح للناس اللي كملوا عليه ده لو راح للرسل وقال لهم شفتوا انا عملت ايه انا سلمته بايدي انا خنته كان اكيد واحد منهم هيحضنه ويقول له كلنا طلعنا جبنه سوري يعني كلنا شكينا وخفنا كلنا جرينا كان بطرس هياخده في الحضن ويقول له يا سيدي ده انا حلفت ولعنت وقلت ما اعرفوش كذا مره وكانوا هيبقوا كلهم ايه بيقولوا له ما تخافش هو حنين وهيسامحنا وقال لنا هقوم وهيتصرف بس هو راح للناس الغلط ففي ناس غلط تكمل عليك تروح للناس اللي تقول لك ايوه انت فعلا وحش انت فعلا ما تستاهلش تعيش انت ما فيكش حاجه عدله فكده يكملوها ارميا النبي كان عنده فكر صغر النفس لما ربنا قال له تيجي تشتغل معايا نبي ارميا النبي ركز في حته واحده قال انا صغير انا ما بعرفش اتكلم انا عيل صغير دول ناس كبار دول وشهم يخوف دول فربنا يسوع قال له كلمه من اول اصحاح ما تقولش كده ما تقولش كده يعني ما تفكرش كده بتفكر غلط انا مختار انا اختار غلط انا عارف انا بقول ايه هتقعد تقول لي انا صغير مش صغير وانا مش عارف انك صغير لا تقل اني ولد يبقى هو عاوز يقول له انت ليه مركز على نفسك انك قليل ليه شايف نفسك ما تنفعش ليه مش شايفني انا ليه مش شايف دوري ليه مش شايف نعمتي ليه مش شايف ان انا عارف بعمل ايه انت مش شايف انت باصص بطريقه غلط بتفكر غلط انت عمال تكلكع في روحك وتقول انا وحش انا صغير انا مش نافع زي تذكر الشر الملبس الموت واحد كل ما يقعد فاضي يقلب في الماضي الأثيم يعني إيه ده أنا زمان كذبت ده أنا مش عارف عملت إيه ده الله وليه النكد ده وإيه قيمته وهو دي التوبة لا مش دي التوبة خالص ما تقعد تصلي وتفرح بربنا وساعتها هتحس بخجل إنه إن أنت كإنسان خاطي ربنا بيحبك لكن تقعد تقلب في الخطايا دي مش حاجة صح وقف دماغك عن فكر رأي الناس ثالث نوع ربنا يقول لك وقف stop thinking this way ما ما تفكرش بالطريقة دي الناس هتقول ايه رأي الناس ايه متضايقين ولا مبسوطين في ناس عايشة يا جماعة 24 ساعة بتفكر في منظرها قدام الناس وهو بياكل وهو بيشرب لو واخد باله بياكل ولا بيشرب ايه عمال يفكر هما شايفيني ازاي لما بيلبس يفكر شايفيني ازاي لما بيتكلم كل اللي يهمه شايفيني ازاي لما بيقف يصلي كل اللي شغله شايفيني او لو شافوني هيقولوا ايه هو عايز طول الوقت في هوس الناس يعني الناس هم الهه هم اللي متربعين على دماغه شغالين 24 ساعة رأيهم إيه؟ الحقيقة رأي الناس ولا يفرق كلكم عارفين كده قالوا عليك عظيم وقالوا عليك وحش مش ده اللي هيدخلك السماء ولا النار ما تفرقش وبعدين النهارده الناس ممكن تمدح فيك بكره ت- يعني دينا شفنا زمان في البلد دي يقعدوا يهللوا ويمجدوا وبعد كده يشتموا بتاع ايه يعني الناس يفرقوا ايه انما للاسف في ناس برنامج تفكيرها منصب على الحته دي راي الناس تعبهم جدا يقولوا عليا ايه هل حد شايفني دلوقتي مين باصص عليا وتوصل بقى الى ايه الى نوع من العقد يعني يبقى الواحد بيعول هم الناس بشكل مرضي وبعدين مع بعض الناس توصل ان الواحد يسترضى الناس او يرضي الناس بدرجه آه، آه، مر- مرضيه بمعنى يقول لك اصل انا لو ما رضيتهمش يسيبوني يسيبوك ما يسيبوك ايه المشكله انت لا مين قال لك ترضي الناس للدرجه دي ارضاء الناس ساعات ياخد شكل مش طبيعي لان ارضاء الناس ممكن يخليك تتنازل عن المبادئ يعني مثلا دي كتيرة في الشباب الصغير يبقى داخل على شلة وعاوز يبقى ممبر في العصابة دي يعني عضو في المجموعة فهم ايه بيهرجوا تهريج زيادة هو ضميره مش مرتاح لأنه ابن الكنيسة وحاسس الكلام زيادة إنما لو عمل فيها متدين هيهزقوه هيكرشوه فلا يشارك ومفيش مانع يت- يعني يسوق فيها أكتر عشان يكسب رضاهم أكتر شوفوا قد إيه ومن هنا يبتدي الإدمان أحيانا ويبتدي الزنا أحيانا ويبتدي الخلاعة أحيانا كل ده عشان إيه؟ عشان الناس وتلاقي بنات انحرفت هل شهوة يعني غلبها؟ لا ما كانتش شهوة كانت بس عاوزة ترضي المجتمع عاوزة ترضي الناس إنما هي مش مغلوبة من شهوة ولا حاجة لكن هي بتتنازل بس عشان إرضاء للمجتمع للدرجة دي كل ده ابتدى من هنا فلما تقول له يا رب عاوزني أعمل إيه يقول لك وقف دماغك انسى الناس شوية طلعهم من دماغك شوية كل دول تراب كلهم بكرة مش موجودين كلهم ما يسوش وما يوزنوش آه، لما تقول عروس النشيد لا تنظرن إلي لكوني سوداء لأن الشمس قد لوحتني بنو أمي غضب علي تاخدوا بالكم هنا بتعمل إيه بتدافع عن نفسها لأن منظرها وحش دي نقطة ضعف هنا إن عمالة تبرر في نفسها يا جماعة أنا غصب عني أنا سودة أصل طول النهار ملسوعة في الشمس أصل ضحكوا عليا وشغلوني ناطورة للكروم ناطورة يعني إيه اللي هي آه آم، اللي بيحرس ال- الأرض يعني فيفضل بالعشر ساعات ملطوع في الشمس عشان عينه على ال- الحصاد والعصافير ما تجيش تاخد ال- الثمر فتتلسع من الشمس انت بتبرري نفسك ليه تفرق ايه سمرة ولا بيضة انما بقى هي لما كانت واعية وكويسة تقول ايه انا سوداء وايه وجميلة يعني انا جميلة في عينيه مش مهم انتوا كلكم قولوا عليا سودة ما يفرقش رأيكم أنا جميلة في عينيه شوفوا الفرق هنا عمالة تدافع عن نفسها ما تبصوليش مني سودة وتدافع لأن هي كل همها عاوزة تقول أنا مش وحشة قوي كده ما يفرقش رأي الناس ما يفرقش وقف دماغك عن رأي الناس وقف دماغك عن الإدانة شوفوا ك- كم فكرة صعبة كم برنامج تفكير برنامج تفكير مالي دماغنا يا تفكير في رأي الناس يا تفكير في صغر النفس وقلة القيمة يا تفكير في القلق والمشاكل والمخاوف اللي هتحصل يا تفكير في أخطاء الناس لما ربنا يلاقي واحد فيكم مش مركز مع نفسه قوي اللي فاتوا كلهم تلاحظوا ال center ال focus بتاع التفكير ايه انا فانا خايف انا شايل هم راي الناس انا قليل في بعض الناس مش مركزه مع نفسها قوي طبيعتها كده تربيتها كده مش قلقان على نفسه قوي تفكيره مش في نفسه قوي تفكيره براه تسموه extrovert تسموه زي ما تسموه في علم النفس المهم انه يعني ايه متحرر من سجن دماغه ده يوم الشيطان يسحبه في سكه تاني بما ان مخك في الناس طب تعالى نشغلك برضه تعالى نمأمأ في اخطاء الناس فتلاقي برنامج التفكير كله ايه فلانة لابسة فلانة قالت فلان بيعمل فلان بيسوي فلان حرامي فلان كذاب فلان دماغه طول الوقت عمالة تسقط الخطايا على كل الناس فكل تفكيره مليان فكر إدانة زي بقول لكم سمعان الفريسي اللي ضايف المسيح في بيته المفروض يبقى فرحان المفروض يبقى حاسس بقيمة اليوم ده يعني كرامة كبيرة ليك يعمل المسيح اللي يعمله بقى في بيتك يعني هو حر كفاية انه دخل بيتك انما دانه دان المسيح ودان الست الخاطية ودان المعازيم لانهم ساكتين ما بينطقوش وكل فكره مخه في الادانة المسيح يدخل عند زكا لو واحد طيب يقول شوف الراجل العظيم ده شوف الراجل العظيم حتى قلبه مع الناس المكروهة محدش فكر كده كل الجموع تقول ايه اهو دخل ليا بيت عند راجل خاطئ ادي اللي احنا ماشيين وراه وفاكرينه راجل كويس دخل عند الحرامي دانوا المسيح ودانوا زك فاهمين ازاي طب ده انتوا ماشيين ورا المسيح وعارفين انه عظيم يعني مش هقول عرفته انه ربنا عارفينه نبي عارفينه رسول عارفينه صانع معجزات بسهولة كده تتهموا التهمة دي كده أصل البرنامج كده الدماغ شغالة طول الوقت ترمي تهم تهم تهم على الناس كلها حتى التلاميذ اللي هم يعني لسه بيتغيروا لما رجعوا مرة وقت السامرية تعجبوا أنه يتكلم مع امرأة بصوا له بصة كده غريب الموقف ده إيه لا المنظر ده يا رب ازاي تبهدل نفسك وتتكلم مع الست دي شكلها مش مظبوطة يعني دي سامرية يعني بتدينه المسيح أبوكم الروح تسيب مخك يوصل إنك أنت تتهمه تهمة في دماغك طبعا هي ضمنيا السامرية دي وحشة دي متهمة كده كده لكن انتوا يا تلاميذ حتى ربنا يسوع ما ما سلمش من تفكيركم برنامج إدانة طول الوقت كده طب ايه العلاج خلينا بقى ندخل في العلاج لان ده المهم هقول العلاج في خمس كلمات واقول كل كلمة بقى ايه في دقيقتين ثلاثة كده روشتة العلاج هقول راقب فكرك اول نقطة راقب الفكر يعني ايه راقب دماغك دي عاوزة يا جماعة الواحد كده يبقى صريح مع نفسه ويحاول فعلا يكتشف مخه بيروح فين هتلاقوا من الاربع برامج اللي انا قلتهم اتنين تلاتة عندنا يا اما دماغي رايحة قلق يا اما دماغي رايحة في رأي الناس يا اما دماغي رايحة في تهم للناس يا اما دماغي رايحة في ان انا وحش ومش نافع بأي صورة من الصور دي اكتر برامج شغالة على دماغنا وطبعا كلها غلط مفيش ولا برنامج من دول مظبوط حسب إرادة الله يعني فالأول راقب عقلك هتكتشف إنه طريقة تفكيرك غلط هتلاقي المسيح بيقول لك ليه بتفكر كده يا حبيبي ليه عايل هم الناس قوي ليه شايف أخطائهم مالك بيهم ليه شايف نفسك وحش ليه قلقان هتلاقي ربنا بيقول لك ليه لماذا تفكر بهذا يبقى دي رسالة مهمة ماذا تريد يا رب أن أفعل وقف دماغك بتفكر غلط وبالتالي كل حاجة في حياتك ملخبطة تاني حاجة حارب مخك بالصلاة والإنجيل ودي هندرسها دلوقتي بدائية اللي يصد الفكر الصلاة والإنجيل مفيش حل تاني مفيش حل تاني هتقول لي اقعد قدام التلفزيون عشان انسى اول ما هتطفي التلفزيون مخك هيرجع تاني يعني حتى تقرا كتاب كويس ايا كتاب ما كانش كتاب روحي هتلاقي خدت اجازه من دماغك شويه ورجعت تاني للهم الحاجه الوحيده اللي تروق الدماغ فعلا صلاه وانجيل ثالث نقطه مهمه اكشف افكارك مش هتقدر تشيل من دماغك البرامج الفاسده دي الا لما تفضح دماغك لما تطلع الموضوع للنور تقعد مع أب اعترافك تقول له بص مخي ده 24 ساعة قلق مخاوف 24 ساعة محصور فيا مفيش حد في دماغي غير أنا أنا رأي الناس فيا وكلام الناس عليا ومنظري ومش... أنا عايش كده أو طول الوقت بتهم الناس طول الوقت شايف عيوبهم مخي مش مراضي يسكت عن اتهام كل الناس ساعات بقول لكم كل ده يكون مع بعض يبقى انت اكشف الفكر لان الفكره لما تطلع لبره تتحرق مجرد تفضحها تلاقيها ايه ابتدت تروح لوحدها اخر نقطه تقديس الفكر يعني ايه خلي مخك مشغول بحاجه حلوه اللي مخه مشغول بربنا مش فاضي يفكر لا في عيوب الناس ولا راي الناس ولا خطاياه ولا اللي هيحصل في البلد مخه متكلف في موضوع مهم شغله ربنا وترتيباته وحكمته ومحبته الأبدية والسماء والخدمة وال... فمخه وادي تاني خالص راقب فكرك حارب فكرك اكشف فكرك وقدس فكرك هنا بقى يحصل ايه لما تعمل الاربعه دول يا جماعه يحصل حاجه بنسميها الاحلال الاحلال يعني ايه انت عندك فكر قلق في قصاده اسمه فكر إيمان أو فكر رجع يعني إيه بكرة البلد دي هتخرب في فكر تاني بيقول ربنا بيحب البلد دي هيعملوا فينا ويسووا في فكر تاني بيقول من يمسكم يمس حدقة عينه بكرة مش هنلاقي ناكل في فكر بيقول انه العصافير بتلاقي تاكل كما انتم بالحرية افضل من عصافير كثيره مش عارف هيعذبونا وهياخدوا حالنا ومالنا وفي فكر تاني بيقول آه الذي معنا أقوى من الذين علينا أو كل يعني عندنا أفكار بديلة فاهمين إزاي؟ وقف الفكر القلق بفكر إيمان ببساطة كده وبعدين عاوز أقول لك حاجة عشان ما تقولش أنت إحنا بنضحك على نفسنا هو أنهي أقوى الوهم بتاع القلق ولا الحقيقة بتاعت الإيمان؟ أنهي أثبت أنهي هيطلع في الآخر صح الوهم بتاع القلق ما ده وهم ولا الحق اللي ربنا قاله اللي محتاج منك تصدقه طبعا كلام ربنا السماء والأرض تزول لكن كلمة من كلامي لا تزول يبقى الوهم ده صوته عالي قوي زي ناس صوتها عالي قوي بس معهاش حق فاهمين ازاي والحق اللي صوته واطي هو الحق هو اللي هيمشي هو اللي هيدوم فاهمين الفكرة؟ يبقى تسمع للحق ولا تسمع للوهم إذا لما بتصد فكر القلق أنت مش بتخدع نفسك أنت بتداوي نفسك أنت بتعالج نفسك بفكر كله إيمان وده فكر مش وهم كلام ربنا مش أوهام كلام التلفزيون أوهام كلام الناس وهم كلام الجرايد وهم الأفكار اللي في دماغك وهم لكن كلام ربنا لا مش وهم حط قصاد صغر النفس اللي هي فكرة بقى أنا وحش وأنا ضايع وأنا مش نافع ومحدش بيحبني وملياش لازمة والكلام اللي من النوع ده حط قصادها فكر الحب الإلهي اعمل إحلال الحقيقة الثابتة قبلتها أو ما قبلتهاش أنت محبوب جدا عند ربنا كونك أنت مش طايق نفسك ومش عارف تحب نفسك ومتخيل إن محدش بيحبك وعلى رأسهم ربنا كل ده وهم إنما الحقيقة الثابتة قبلتها أو ما قبلتهاش إن ربنا بيحبك لدرجة مات عشانك وبيحضر لك السماء وبعت لك ملائكة يحرسوك وكل اللي بيحصل محسوب لحسابك دي الحقيقة فكر الحب الإلهي لو أنت الفكر ده ملى دماغك يجي سلطان صغر النفس يقول لك أنت ضايع ومش نافع تقول له قول الكلام ده لحد غيري ده أنا حبيب أبويا ده انا ده بيدلعني اخر دلع ده انا مهما كنت وحش بيقبلني وبرجع له بلاقي يعني ولا كاني غلطت يبقى فكر الحب يصد لما تكون غرقان في راي الناس مغلوب من فكره الناس بتقول والناس رايها والناس نظراتها والناس عاوزه والناس عاجبها والناس مش عاجبها اغلب الكلام ده بفكره دينونه يوم ما نقف قدام المسيح هيفرق رأي أي حد كله هيبقى في الهم سوا ولا حد هيفرق رأيه اللي قاعدين يمدحوك ولا يشتموك ولا ليهم أي قيمة في اللحظة دي إذا فكرة دينونة يعني هقف قدام ربنا يسوع قدام الملائكة عاوز أعجب ربنا عاوز أعجب الملائكة خلاص بقى مش هيفرق معايا أنا لابس إيه عشان الناس تقول إيه ده كلام صغير قوي يقولوا زي ما يقولوا أي لبس أي كلام مش تفرقش أنا عاوز منظري قدام ربنا يبقى كويس يبقى هصد رأي الناس برأي ربنا اللي هو فكرة دينونة أو فكر الوصية أنا بقول هم رأي وصايا الناس وصايا الناس دي إيه قيمتها؟ لما المسيح قال للفريسين أبطلتم وصية الله بسبب تقليدكم يعني أنتوا طلعتوا كلام من عندكم وقفتوا كلامي أنا ده اللي بيحصل احنا بقينا نتفنن في ان احنا نرضي بعض ونرضي الموضة ونرضي الناس على حساب رأي ربنا وكلامه اعمل احلال لفكر الادانة بفكر التوبة والحب يعني ايه اكتر فكرتين يصدوا برنامج الادانة انا مسميه برنامج لانه تلاقيه شغال على طول يعني هي مش خطية في لحظة للأسف لا دي بتبقى ايه كل ما تتعامل مع شخص تتهمه تهمة لو انت عندك برنامج تاني انت مطالب دائما ان تحب الناس دي والحب معناه تصبر الحب معناه تعذر الحب معناه تحامي عن الناس يبقى ما فيهوش خالص فكرة الإدانة ولو انت عندك برنامج التوبة يعني طول الوقت مشغول أنا رب خطيتي تقيلة شيل عني غيرني ارحمني لو انت مشغول بدي يبقى مفيش مكان خالص لفلان وحش مش موجود لها مكان مش هتدخل على البرنامج ده انا عندي برنامج تاني مالي دماغي ان انا عمال انضف في روحي وده اللي قاله المسيح يا مرائي اخرج اولا ها الخشبه من عينك يعني ركز في توبتك حينئذ تبصر جيدا ان تخرج القزم من عين اخيك يبقى يا جماعه الحل بتاع وقف دماغك ان انا اشوف افكاري رايحه فين وادخل الافكار البديله الافكار العكسيه ودي مش اوهام ومش اختراعات دي حقيقه ده هو ده الصح ده تعليم المسيح ده اللي هيدوم كده كده ده اللي هيقعد لنا لان في واحد لما يعجز خالص يقول انا عشت حياتي كلها خايف من الناس زياده وبجاملهم زياده وبعول همهم زياده ليه عملت في روحي كده كنت اشتري العربيه من دول عشان اسمع لي كلمه والبس البدله من دول عشان اخد لي كلمه واعمل عزومه قد كده عشان يقولوا لي كلمه واتنرفز لما حد يقول كلمه مش على مزاجي و... وبعدين يكتشف تو ليت متاخر قوي انا ضيعت عمري طب وليه تكتشفها متاخر ما تكتشفها من دلوقتي ما تلحق من دلوقتي تشوف ان البرنامج ده لازم يتغير يبقى في برنامج تاني اخر حاجه أقول لك فكر بإيجابية احنا مش بنقول وقف دماغك يعني المخ هيقف طبعا كلكم فاهمين ان المخ الحاجة الوحيدة اللي ايه هي والقلب تقريبا او بعض اجهزة الجسم الداخلية ما بتقفش خالص يعني حتى لما تعملوا حاجة اسمها رسم مخ وانت نايم هتلاقوا فيه موجات لان المخ حتى وانت نايم شغال برضه زي القلب وانت نايم بيدق والا ما كنت كملت فإذا المخ هيشتغل هيشتغل أنا بقى مطالب إن أنا أشغله بالطريقة اللي ربنا عاوزها أدي التفكير الإيجابي يعني إيه بظبط الموجة على فكر المسيح أما نحن فلنا فكر المسيح بتفكر في إيه يا رب مش بتشوف خطايا الناس يقول لك لا خالص لا أنا ما جئت لأدين العالم يعني بتشوفش السامرية وحشة لا سبت الخطية التي أمسكت في ذات الفعل ما كنتش قرفان منها خالص انا كان كل اللي شاغلني انقذها ازاي ده حلو قوي يا رب طيب مش بتقول هم الناس هتقول على جلابيتك ايه لا طب في ناس قالت عليك مجنون في وقت مش فارقه مفرقش معاك كلام الناس خالص لا طب ليه مشغول ان انا ارضي الاب طب يا رب عمرك ما حسيت انه مالكش رساله حد بيسمع لك في ناس كتيره كانت بتكرشك وبتتغاظ منك لا ما بتضايقش مكمل رسالتي ما بتفقدش كده ثقتك بنفسك لما في بلدك استهانوا بيك وقالوا ابن النجار قال لا ما تهزتش عادي انا محبوب ابويا انا ابن الاب مفيش حاجه فكر المسيح معناه فكر مقدس سليم قادر يصد كل انواع البرامج الخطا اسمه التفكير الإيجابي سموه بقى فكر المسيح فكر سليم فكر مقدس أهو كله زي بعضه شوفوا معلمنا بولس عنده قاعدة في التفكير الإيجابي جميلة قوي ودي بس لو طلعنا بيها النهاردة هتفرق معانا طول العمر قال أنا أفعل شيئا واحدا وأنا بستغرب جدا ليه قال أفعل مع أن المفروض يقول أفكر لأن النسيان ده نوع من التفكير أفعل شيئا واحدا أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام يا سلام لو عشنا بالطريقة دي أغلب الناس تحب إيه تتحسر تبكي على اللبن المسكوب فاهمين إزاي يا خسارة لو كنا عملنا مش كنت خدت بالك مش كنت وندب خناقة خلاص خلاص يعني خلينا في اللي جاي طيب احنا ما عرفناش نربي عيالنا ما حصلش حاجة تعال نصلي خلي ربنا يعدل الحال لكن هنقعد نتهم بعض كآباء وأمهات أنت ما عملتش دورك والكنيسة ما عملتش دورها ونقعد ناكل في بعض وإيه قيمته؟ خلاص انسى اللي فات طب انت غلطت غلطة كبيرة زمان انت خلاص مش تبت وقلت له يا رب سامحني سامحك خلينا في اللي جاي خلينا في بكرة ليه نفضل عايشين في امبارح ده اسمه فكر إيجابي ربنا دي طريقته وطريقته على طول يعني ممكن تقف تقول له يا رب مش عارف أقول لك إيه نفس الغلطة للمرة المليون ونفس الوعد اللي وعدك بيه للمرة الألف يقول لك أنا معاك بكرة ماليش دعوة امبارح طب والألف والمليون مش موجودين ليه؟ أنا ما ببصش ورا خالص يعني لما وعدك النهاردة هتصدق يقول لك وكأنك أول مرة توعده يا أنت لذيذ أوي يعني أوعدك وتصدقني طبعا أصدقك لأن أنا ما ببصش ورا امبارح وأقول ما أنت وعدتني قبل كده أطلع من دول ربنا ما عندوش دي أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام طريقة تفكير مريحة جدا ما وراء هو الخطايا ما هو قدام الغفران يعني ايه ليه تفكر في الخطية ما تفكرش في الغفران ليه ما تتنكد على الخطايا وما تفرحش بالغفران تصوروا مثلا ولد شقي ولد شقي متعب لأهله وبعدين جه عيد ميلاده فبابا ومامته جابوا له هدية غالية قوي فأول ما جات له الهدية قاعد جنبها يعيط ويقول انا ما استاهلش انا وحش بتعملوا في ايه العيل ده لازم يتعالج مش كده مش طبيعي هو لو عيل طبيعي هيعمل ايه هيفتح العلبه ويفرح ويتنطط وخلاص واخدين بالكم احنا بقى عاوزين نبقى عيال طبيعيين يعني ايه ربنا ساب الشقاوه ونسي اللي انت عملته وجايب لك هديه حلوه تقعد جنبها وتقول بس انا وحش ما استاهلش ما تفتح العلبه وتفرح ما في غفران قصادك ما تنبسط بيه انت غاوي تنكد على روحك وخلاص وتقول بس انا ما استاهلش طب ما تستاهلش اه بس جات لك الهديه انسى ما هو وراء انسى الضعفات امتد الى ما هو قدام نعمه ربنا يعني ايه ايوه انت ضعيف انت صغير انت ما تنفعش انت مليان العبر بس ربنا بيحبك وبيشتغل معاك تركز في ربنا ونعمته ولا تركز في عيوبك وأصلك وفصلك ما تنسى اللي فات وتركز في اللي جاي بص بطريقة إيجابية أدي الفكر الإيجابي أدي المخ الصح أدي البرنامج اللي المفروض يبقى في دماغنا بطل تفكر في الفشل الفشل ده امبارح طب ما بكرة في نجاح عارفين لو يوسف كان زهق في نص السكة قال لك ما هي خسرانة خسرانة بقى هقعد بقى ايه امسك في ربنا واعمل فيها بني ادم كويس انا هسرق زي الحراميه اللي في السجن وهشتم زيهم والا ادبي ما هي لا ما عملش كده مع الفشل الكتير اللي تعب منه وتعرض له فضل برضه مجتهد لغايه ما وصل الى نجاح منقطع النظير تقعدش تبص على امبارح بص على بكره بكره حلو ما وراء هو الجسد بضعفه ما تقعدش تقول ده انا عجزت ده انا كبرت ده انا شيخت ده انا رجليا مش شايلاني الله طب ما روحك اقوى من زمان علاقتك بربنا اقوى من زمان ان كان انساننا الخارج يفنى ايه الداخل يتجدد يوما فيوما وانت عاوز يعني كله ما خلاص مش مهم الجسد ده يعجز ويمرض ايه المشكله بس جوه بقى بتاع ربنا وبقى اقرب وبقى احلى فكر بطريقة إيجابية لأن ربنا بيقول وقف دماغك عن الطرق السلبية بطل تقول أنا وحش بطل تقول أنا مش نافع بطل تقول رأي الناس إيه بطل تشوف أخطاء الناس كتير بطل تعبد ذاتك وتخاف من نفسك وتكره نفسك اطلع بره ده كله فكر في ربنا نفسه في كلامه عالج الأفكار بأفكار روحية ساعتها تبقى بتعمل اللي ربنا عاوزه منك لإلهنا كل مجد وكرم الأبد أنا رأي الناس فيا وكلام الناس عليا ومنظري ومش... أنا عايز كده أو طول الوقت بتهم الناس طول الوقت شايف عيوبهم مخي مش مراضي يسكت عن اتهام كل الناس وساعات بقول لكم كل ده يكون مع بعض يبقى انت اكشف الفكر لان الفكرة لما تطلع لبره تتحرق مجرد تفضحها تلاقيها ايه ابتدت تروح لوحدها اخر نقطة تقديس الفكر يعني ايه خلي مخك مشغول بحاجة حلوة اللي مخه مشغول بربنا مش فاضي يفكر لا في عيوب الناس ولا رأي الناس ولا خطاياه ولا اللي هيحصل في البلد مخه متكلف في موضوع مهم شغله ربنا وترتيباته وحكمته ومحبته الأبدية والسماء والخدمة وال... فمخه وادي تاني خالص راقب فكرك حارب فكرك اكشف فكرك وقدس فكرك هنا بقى يحصل ايه لما تعمل الاربعه دول يا جماعه يحصل حاجه بنسميها الاحلال الاحلال يعني ايه انت عندك فكر قلق في قصاده اسمه فكر ايمان او فكر رجاء يعني ايه بكره البلد دي هتخرب في فكر تاني بيقول ربنا بيحب البلد دي هيعملوا فينا ويسووا في فكر تاني بيقول من يمسكم يمس حدقة عينه بكرة مش هنلاقي ناكل في فكر بيقول انه العصافير بتلاقي تاكل كما انتم بالحرية افضل من عصافير كتيرة مش عارف هيعذبونا وهياخدوا حالنا ومالنا وفي فكر تاني بيقول آه الذي معنا اقوى من الذين علينا او كل يعني عندنا افكار بديلة فاهمين ازاي وقف الفكر القلق بفكر ايمان ببساطه كده وبعدين عاوز اقول لك حاجه عشان ما تقولش انت احنا بنضحك على نفسنا هو انهي اقوى الوهم بتاع القلق ولا الحقيقه بتاعت الايمان انهي اثبت انهي هيطلع في الاخر صح الوهم بتاع القلق وده وهم ولا الحق اللي ربنا قاله اللي محتاج منك تصدقه طبعا كلام ربنا السماء والأرض تزول لكن كلمة من كلامي لا تزول يبقى الوهم ده صوته عالي قوي زي ناس صوتها عالي قوي بس معهاش حق فاهمين ازاي والحق اللي صوته واطي هو الحق هو اللي هيمشي هو اللي هيدوم فاهمين الفكرة يبقى تسمع للحق ولا تسمع للوهم إذا لما بتصد فكر القلق أنت مش بتخدع نفسك أنت بتداوي نفسك أنت بتعالج نفسك بفكر كله إيمان وده فكر مش وهم كلام ربنا مش أوهام كلام التلفزيون أوهام كلام الناس وهم كلام الجرايد وهم الأفكار اللي في دماغك وهم لكن كلام ربنا لا مش وهم حط قصاد صغر النفس اللي هي فكرة بقى أنا وحش وأنا ضايع وأنا مش نافع ومحدش بيحبني وملياش لازمة والكلام اللي من النوع ده حط قصادها فكر الحب الإلهي اعمل الإحلال الحقيقة الثابتة قبلتها أو ما قبلتهاش أنت محبوب جدا عند ربنا كونك أنت مش طايق نفسك ومش عارف تحب نفسك ومتخيل إن محدش بيحبك وعلى رأسهم ربنا كل ده وهم إنما الحقيقة الثابتة قبلتها أو ما قبلتهاش إن ربنا بيحبك لدرجة مات عشانك وبيحضر لك السماء وبعت لك ملائكة يحرسوك وكل اللي بيحصل محسوب لحسابك دي الحقيقة فكر الحب الإلهي لو أنت الفكر ده ملا دماغك يجي ستان صغر النفس يقول لك أنت ضايع ومش نافع تقول له قول الكلام ده لحد غيري ده أنا حبيب أبويا ده أنا ده بيدلعني آخر دلع ده أنا مهما كنت وحش بيقبلني وبرجع له بلاقي يعني ولا كأني غلطت يبقى فكر الحب يصد لما تكون غرقان في رأي الناس مغلوب من فكرة الناس بتقول والناس رأيها والناس نظراتها والناس عاوزة والناس عاجبها والناس مش عاجبها اغلب الكلام ده بفكرة دينونة يوم ما نقف قدام المسيح هيفرق رأي أي حد كله هيبقى في الهم سوا ولا حد هيفرق رأيه اللي قاعدين يمدحوك ولا يشتموك ولا ليهم أي قيمة في اللحظة دي إذا فكرة دينونة يعني هقف قدام ربنا يسوع قدام الملائكة عاوز أعجب ربنا عاوز أعجب الملائكة خلاص بقى مش هيفرق معايا أنا لابس إيه عشان الناس تقول إيه ده كلام صغير قوي يقولوا زي ما يقولوا أي لبس أي كلام مش هتفرقش أنا عاوز منظري قدام ربنا يبقى كويس يبقى هصد رأي الناس برأي ربنا اللي هو فكر الدينونة أو فكر الوصية أنا بقول هم رأي وصايا الناس وصايا الناس دي إيه قيمتها؟ لما المسيح قال للفريسين أبطلتم وصية الله بسبب تقليدكم يعني أنتوا طلعتوا كلام من عندكم وقفتوا كلامي أنا ده اللي بيحصل احنا بقينا نتفنن في ان احنا نرضي بعض ونرضي الموضة ونرضي الناس على حساب رأي ربنا وكلامه اعمل احلال لفكر الادانه بفكر التوبه والحب يعني ايه اكتر فكرتين يصدوا برنامج الادانه انا مسميه برنامج لانه تلاقيه شغال على طول يعني هي مش خطيه في لحظه للاسف لا دي بتبقى ايه كل ما تتعامل مع شخص تهمه تهمه لو انت عندك برنامج تاني انت مطالب دائما ان تحب الناس دي والحب معناه تستر الحب معناه تعذر الحب معناه تحامي عن الناس يبقى ما فيهوش خالص فكرة الإدانة ولو أنت عندك برنامج التوبة يعني طول الوقت مشغول أنا رب خطيتي تقيلة شيل عني غيرني ارحمني لو أنت مشغول بدي يبقى مفيش مكان خالص لفلان وحش مش موجود لها مكان مش هتدخل على البرنامج ده أنا عندي برنامج تاني مالي دماغي إن أنا عمال أنظف في روحي وده اللي قاله المسيح يا مرائي أخرج أولا ها الخشبة من عينك يعني ركز في توبتك حينئذ تبصر جيدا أن تخرج القذف من عين أخيك يبقى يا جماعة الحل بتاع وقف دماغك إن أنا أشوف أفكاري رايحة فين وأدخل الأفكار البديلة الأفكار العكسية ودي مش أوهام ومش اختراعات دي حقيقة ده هو ده الصح ده تعليم المسيح ده اللي هيدوم كده كده ده اللي هيقعد لنا لأن في واحد لما يعجز خالص يقول أنا عشت حياتي كلها خايف من الناس زيادة وبجاملهم زيادة وبعول همهم زيادة ليه عملت في روحي كده؟ كنت اشتري العربية من دول عشان اسمع لي كلمة والبس البدلة من دول عشان اخد لي كلمة واعمل عزومة قد كده عشان يقولوا لي كلمة واتنرفز لما حد يقول كلمة مش على مزاجي و... وبعدين يكتشف too late متاخر قوي انا ضيعت عمري طب ليه تكتشفها متاخر ما تكتشفها من دلوقتي ما تلحق من دلوقتي تشوف ان البرنامج ده لازم يتغير يبقى في برنامج تاني اخر حاجه اقول لك فكر بايجابيه احنا مش بنقول وقف دماغك يعني المخ هيقف طبعا كلكم فاهمين ان المخ الحاجه الوحيده اللي ايه هي والقلب تقريبا أو بعض أجهزة الجسم الداخلية ما بتقفش خالص يعني حتى لما تعملوا حاجة اسمها رسم مخ وانت نايم هتلاقوا فيه موجات لأن المخ حتى وانت نايم شغال برضه زي القلب وانت نايم بيدق وإلا ما كنتش كملت فإذا المخ هيشتغل هيشتغل أنا بقى مطالب إن أنا أشغله بالطريقة اللي ربنا عاوزها ادي التفكير الإيجابي يعني إيه بظبط الموجة على فكر المسيح أما نحن فلنا فكر المسيح بتفكر في يا رب مش بتشوف خطايا الناس يقول لك لا خالص لا أنا ما جئت لأدين العالم يعني بتشوفش السامرية وحشة لا ست الخاطئة التي أمسكت في ذات الفعل ما كنتش قرفان منها خالص أنا كان كل اللي شاغلني أنقذها إزاي ده حلو يا رب طيب مش بتقول هم الناس هتقولوا على جلابيتك إيه لا طب في ناس قالت عليك مجنون في وقت مش فارقه فرقش معاك كلام الناس خالص لا طب ليه مشغول ان انا ارضي الاب طب يا رب عمرك ما حسيت انه مالكش رساله حد بيسمع لك في ناس كتيره كانت بتكرشك وبتتغاظ منك لا ما بتضايقش مكمل رسالتي ما بتفقدش كده ثقتك بنفسك لما في بلدك استهانوا بيك وقالوا ابن النجار قال لي ما تهزتش عادي انا محبوب ابويا انا ابن الاب مش حاجه فكر المسيح معناه فكر مقدس سليم قادر يصد كل انواع البرامج الخطا اسمه التفكير الايجابي سموه بقى فكر المسيح فكر سليم فكر مقدس اهو كله زي بعضه شوفوا معلمنا بولس عنده قاعده في التفكير الايجابي جميله قوي ودي بس لو طلعنا بيها النهارده هتفرق معانا طول العمر قال انا افعل شيئا واحدا وانا بستغرب جدا ليه قال افعل مع ان المفروض يقول افكر لان النسيان ده نوع من التفكير افعل شيئا واحدا انسى ما هو وراء وامتد الى ما هو قدام يا سلام لو عشنا بالطريقه دي اغلب الناس تحب ايه تتحسر تبكي على اللبن المسكوب فاهمين ازاي يا خساره لو كنا عملنا مش كنت خدت بالك مش ك... وندب خناقه خلاص خلاص يعني خلينا في اللي جاي طيب احنا ما عرفناش نربي عيالنا ما حصلش حاجه تعال نصلي خلي ربنا يعدل الحال لكن هنقعد نتهم بعض كاباء وامهات انت ما عملتش دورك والكنيسه ما عملتش دورها ونقعد ناكل في بعض وايه قيمته خلاص انسى اللي فات طب انت غلطت غلطه كبيره زمان انت خلاص مش تبت وقلت له يا رب سامحني سامحك خلينا في اللي جاي خلينا في بكره ليه نفضل عايشين في امبارح ده اسمه فكر ايجابي ربنا دي طريقته وطريقته على طول يعني ممكن تقف تقول له يا رب مش عارف اقول لك ايه نفس الغلطه للمره المليون ونفس الوعد اللي وعدك بيه للمره الالف يقول لك انا معاك بكره ماليش دعوه امبارح طب والالف والمليون مش موجودين ليه؟ انا ما ببصش ورا خالص يعني لما وعدك النهارده هتصدق يقول لك وكانك اول مره توعده يا انت لذيذ قوي يعني اوعدك وتصدقني طبعا اصدقك لان انا ما ببصش ورا امبارح واقول ما انت وعدتني قبل كده اطلع من دول ربنا ما عندوش دي انسى ما هو وراء وامتد الى ما هو قدام طريقه تفكير مريحه جدا ما وراء هو الخطايا ما هو قدام الغفران يعني ايه ليه تفكر في الخطيه ما تفكرش في الغفران ليه ما تتنكد على الخطايا وما تفرحش بالغفران تصوروا مثلا ولد شقي ولد شقي متعب لاهله وبعدين جه عيد ميلاده فبابا ومامته جابوا له هديه غاليه قوي فاول ما جات له الهديه قعد جنبها يعيط ويقول انا ما استاهلش انا وحش بتعملوا في ايه العيل ده لازم يتعالج مش كده مش طبيعي هو لو عيل طبيعي هيعمل ايه هيفتح العلبه ويفرح ويتنطط وخلاص واخدين بالكم احنا بقى عاوزين نبقى عيال طبيعيين يعني ايه ربنا ساب الشقاوه ونسي اللي انت عملته وجايب لك ايديه حلوه تقعد جنبها وتقول بس انا وحش ما استاهلش ما تفتح العلبه وتفرح ما في غفران قصادك ما تنبسط ليه انت غاوي تنكد على روحك وخلاص وتقول بس انا ما استاهلش طب ما تستاهلش اه بس جات لك الهديه انسى ما هو وراء انسى الضعفات امتد الى ما هو قدام نعمه ربنا يعني ايه ايوه انت ضعيف انت صغير انت ما تنفعش انت مليان العبر بس ربنا بيحبك وبيشتغل معاك تركز في ربنا ونعمته ولا تركز في عيوبك واصلك وفصلك ما تنسى اللي فات وتركز في اللي جاي بص بطريقه ايجابيه ادي الفكر الايجابي ادي المخ الصح ادي البرنامج اللي المفروض يبقى في دماغنا بطل تفكر في الفشل الفشل ده امبارح طب ما بكره في نجاح عارفين لو يوسف كان زهق في نص السكه قال لك ما هي خسرانه خسرانه بقى هقعد بقى ايه امسك في ربنا واعمل فيها بني ادم كويس انا هسرق زي الحراميه اللي في السجن وهشتم زيهم والا ادبي ما هي لا ما عملش كده مع الفشل الكتير اللي تعب منه وتعرض له فضل برضه مجتهد لغايه ما وصل الى نجاح منقطع النظير تقعدش تبص على امبارح بص على بكره بكره حلو ما وراء هو الجسد بضعفه ما تقعدش تقول ده انا عجزت ده انا كبرت ده انا شخت ده انا رجليا مش شايلاني الله طب ما روحك اقوى من زمان علاقتك بربنا اقوى من زمان ان كان انساننا الخارج يفنى ايه الداخل يتجدد يوما فيوما وانت عاوز يعني كله ما خلاص مش مهم الجسد ده يعجز ويمرض ايه المشكله بس جوه بقى بتاع ربنا وبقى اقرب وبقى احلى فكر بطريقه ايجابيه لأن ربنا بيقول وقف دماغك عن الطرق السلبية بطل تقول أنا وحش بطل تقول أنا مش نافع بطل تقول رأي الناس إيه بطل تشوف أخطاء الناس كتير بطل تعبد ذاتك وتخاف من نفسك وتكره نفسك اطلع بره ده كله فكر في ربنا نفسه في كلامه عالج الأفكار بأفكار روحية ساعتها تبقى بتعمل اللي ربنا عاوزه منك لإلهنا كل مجد وكرم الأبد